السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم السراج المنير وقلنا قد توقفنا في العام السادس وما حدث من مناوشات على حدود مكة عند الحديبية وأنها أن الكفار يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت محرما ملبيا وبدأت قريش ترسل الوفود وترسل الرجال يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طال الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا من أصحابه إلى مكة ويتكلم مع أهل قريش فقال لعمر اذهب أنت يا عمر وتحدث معه فاعتذر عمر فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي وغلظتي عليها بقول يا رسول الله أنا لو رحت طبعا الوضع ملتهب جدا فعمر بيقول له إيه لا ده أنا طالع أصلا بمشكلة من عندهم وهم عارفين كويس جدا اللي أنا إيه شديد عليه وأنا أهل بيتي وعائلتي وقومي مش موجودين عشان يمنعوني فأنا لو رحت غالبا هيحصل توترات واحد هيقول لي كلمة بتاع عمر لن يتحمل هيحصل ايه المفاوضات فعمر قال له ولكن يا, يا رسول الله أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن عثمان قومه ما زالوا فين في قريش موجودين في مكة وعثمان كان ليه مكانة كان رجل من رجال الأموال فهو مشهور جدا وكان محبوب جدا في الجاهلية وفي الإسلام سبحان الله فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى قريش وقال له أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارة وادعوهم إلى الإسلام شوف سبحان الله لا يغيب عن المسلم أبدا الرسالة قال له وادعوهم إلى الإسلام وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن في مجموعة من الرجال مؤمنين ونساء مؤمنين بسبب الضعف وبسبب الضغط والخوف مش عارفين يهاجروا من مكة إلى المدينة حاول تروحي تواسيهم وتدعمهم وبشرهم بالفتح وأن الله سيظهر دينه بإذن الله انطلق عثمان ودخل على قريش قريش قالوا له رايح فين يا عثمان قال لهم بعثني رسول الله أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام هو ده وقته آه سبحان الله وأخبرك وأخبركم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا فواحد قال لعثمان إيه كان عثمان طبعا ليه شأن عندهم قالوا يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل طب بص يا عثمان لو أنت عاوز تطوف كده تخلص عمرتك طوف وخلص اظن الواحد لو قاعد وبرضه هي لله وعمره واحنا اصلا جينا ليه؟ مش جينا عمار طب وهنعمل ايه يعني؟ وبعدين برضه انا برضه عاوز اغير بتاع مكتفني وبرضه عشان المفاوضات واحنا بنقعد يمكن نطول فانا عاوز ايه؟ فالموضوع ايه؟ ممكن ايه؟ فقال انا اطوف بالبيت والله ما كنت لافعل الا خلف رسول صلى الله عليه وسلم لذلك عم يجي يرجع للمؤمنين بعد ما اتاخر يقولوا له طفت بالبيت يا عثمان قال بئس ما ظننتم باخيكم انا اطوف ورسول الله لا يطوف لا فقال ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم طال الحديث بين قريش وبين عثمان وحبسوا عثمان عندهم في النقاش وبتاع فالموضوع طول فانتشر في الخبر في قريش وعند المسلمين أن عثمان قتل ما أنت عارف إن في دايما ناس يحاولوا إيه يا باشا هو اتاخر ليه؟ اكيد عملوا حاجه، اكيد قتلوه، قتلوه فعلا قتلوه والموضوع انتشر ان عثمان ايه؟ اتقتل اتقتل اتقتل راح وصل الخبر للمسلمين ان عثمان فين؟ متاخر مع المفاوض في المفاوضات لا عثمان اتقتل شفت اه شفت دمه كمان وهو سايل على الارض فاخبروا ان عثمان قد قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف كده ان اتشاع الخبر ان عثمان قد قتل قال لن نبرح مش هنتحرك حتى نناجز القوم يقول خلاص احنا مش هنتحرك الا ان احنا نحارب هؤلاء ثم دعا الناس الى المبايعه على قتال المشركين ودي اللي سميت بيعه الايه الرضوان لان الله رضي فيها عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك المؤتمر كان فين تحت الشجره اعظم مؤتمرات التاريخ كان تحت شجره عشان تعرفوا ان دايما الوسائل مش هي كل حاجه سبحان الله بس يديك قد ايه ان الصحابه دول يا جماعه نجوم قلما ان ياتي الزمان بمثلهم مستحيل قتال ايه ومش قتال ايه احنا وصول لابسين الاحرام وكين عمره ونقول لبيك وهي مره واحده كده بدل ما كنت هتدخل البيت وتقول ايه بسم الله الله اكبر والطوف لقيت واحد بيقول لك ايه لا امسك سيفك احنا داخلين داخلين فين؟ ده انا جاي اعتمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبايع على الموت يبايع على الموت انا فاكر احنا هنبايع على عمره هنبايع على حبك نبايع على محبه الله لكن نبايع على موت الموضوع صعب سبحان الله فالنبي يقول من يبايع على الموت فيكون أبو سنان أول من بايع بيعة الرضوان واحد اسمه أبو سنان عبد الله بن وهب مين عبد الله بن وهب ده؟ فاكرين مرة في يوم من الأيام من الأيام النبي قال سيدخل الجنة سبعون ألف رجل بلا حساب ولا عذاب ففي واحد قال له يا رسول الله سل الله أن أكون منهم فقال أنت منهم مين اسمه إيه؟ عكاشة صح هذا أخو عكاشة من الأم عيلة كده إيه أوائل فكان أول من بايع رسول الله أبو سنان ده قال يا رسول الله أبسط يدك أبايعك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يبايع في البداية قال من يبايع فقال يا رسول الله أبسط يدك اديني ايدك عشان أبايع فقال النبي على ماذا انت عرفت انا هقول ايه الاول هتكون انت فاكر يعني على ليه على احنا نرجع المدينه لا اصبر انت عارف احنا هنبقى نبايع عليه قال على ما في نفسي على ماذا يا رسول الله قال على ما في نفسك قال على ما في نفسي فتح وشهاده قال نعم فبايع فخرج الناس يبايعون على بيعه ابي سنان عارف طلعت واخد بالك انت واقف في الطابور يعني ايه يعني داخل تبايع على الفتح والموت طب وانت طالع معاك سلاح ده انت معاك العصايه اللي بتاخد بيها الجمل ويعني حته حديد قد كده سيف صغير لا فيه نبال ولا فيه رماح ولا مفيش اي حاجه سبحان الله وسلمة بن الاكوع بيقول انا كنت نايم تحت شجره فاذا صوت يقول من يبايع فاستيقظت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس حتى اذا بايع فكنت من اول من بايع على طول قم شفت تبقى نايم كده تلاقي واحد موت صحيح بيقول لك ايه قوم في جهاد جهاد ده انا ما بقومش لصلاه الفجر تقول لي جهاد لا اكيد ده حلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله عشان كده يا جماعه كان الصحابه احيانا يناموا يناموا زي ما احنا بننام كده يمر خيل كده منادي يقول ألا يا خيل الله فاركبي ألا يا خيل الله فاركبي يعني كله يركب خيله في طلعة واحد بقى يقول والله والله رسول الله والله ما سمعت اه ده المنافقين بقى اللي ما سمعوش دول لكن لا يكون الرجل في عرسه ليلة البناء زي حنظلة كده ليوم البناء ليلة البناء يعمل ايه؟ يترك أهله ولم يغتسل بعد ويركب ولا يعود إليها مرة أخرى لأن دول بيستعملوا بياخدوا الحاجات دي كلها وسيلة إلى الدار الآخرة زي ما أنت بتشتغل أنت بتشتغل ليه؟ عشان أأمن مستقبلي اللي هو إيه؟ آخرتك أنا بشتغل عشان إيه آكل مال حلال وأعان على عبادة الله هو ده كل شيء بتعمله في الدنيا فهو الكبر للآخرة لازم يبقى ده حياتك أنت بتاكل ليه بتاكل؟ عشان جسدك ده يكون صحيح فيتقوى على عبادة الله وتقدر تسيره في الحياة وهتحقق غاية الله فيك وما خلقت الجن والإنس إلا هو ده الهدف العبادة أنك تعرفه وتعبده فسلمة يقول فكنت أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يداعبه سلمة ده كان من أسرع الصحابة كانش حد يسبقه كان هم راجعين من الغزوة كده يقول إيه من يسابق ها مين يز- مين يسابقني كان في واحد من الانصار كده طالع راجع كده فيقول من يسابقني من يسابقني فسلمة يقول يعني الا تهاب شريفا انت مفيش خالص يعني مش مش شايف حد قدامك فقال سلمة انا اسابقك فكان سلمة يسابقه ازاي يا جماعه كان اول ما يبداوا الجري هذا يعني سبحان الله هذا اللعب بمرأة وتحت عين رسول الله فشوف لك تخيل ان ده بيتفرج عليه النبي فيجي سلمة يبدأ يجري فيبدأ الجري فكان سلمة يبدأ وبعدين يروح واقف مستنيه عما يجي يعني كنت تخيل كان هو أسرع يعني فعلا كان من أسرع الناس في البشرية سلمة من الأكوع ده كان النبي يحب إيه يداعبه في يوم من الأيام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم واحد خدها من الكفار وسرقها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين يجيبها؟ سلمة قال له أنا أجيبها لك وكان يجري ورا الراجل لغاية ما جابه وهو بيجري وراه فكل شويه سلمه يرمي الرمح ويقول له ايه ويرمي السهم يقول له إيه؟ خدها وانا ابن الاكوع يعني يقول خد دي من سهم وبعد ما ليه يحاول ايه يعطره فالراجل يقول له ايه انت ابن الاكوع بكره انت اللي بتجري ورا من الصبح انت يا ابني ما بتهداش انا لغايه في يوم لغايه ما دان يجري وراه لغايه ما مسكه من قفاه قال له ايه تعالى يا جنتي تعالى ده انا هخش فيك ده لان النبي صلى الله عليه وسلم رغبه هاته من اللي يجيبه للجنه اجيبه الجنه انا مش بجري ورا الكافر امال أنا بجري ورا مين ورا الجنه فبقول له تعالى يا جنتي فكان سلمة ده يحب النبي وداعبه فسلمة لما قال فكنت أول من بايع ثم بايع الناس فلما كان في وسط الناس فقال بايعني يا سلمة فقلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس قال وأيضا تاني إيه المشكلة قال فقمت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني سلاحا كان معه ثم ك- لما انتهى الناس وكنت في آخر الناس والناس خلاص بيخلصوا البيع فقال ألا تبايع يا سلمة قلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس ووسط الناس قال وأيضا فكان شرف لسلمة من الأكوع أنه بايع ثلاث مرات في واحد لما سمع أن في بايع على الموت عمل إيه؟ استخبى تحت ظل شجرة وده الوحيد من الألف ربعمية الذي لم يبايع اسمه الجد بن قيس من المنافقين نسأل الله العفو والعافية شوف هيبقى فيه 1400 اه تقول لي عمره هطلع معاك لبيك اللهم لبيك والكلام الحلو ده اه راشد تقول لي في لا لا لا لا لا، انا ماليش انا بس انا عاوز الدين اللي هو ايه الزبيب اللي من على بعيد ده كده حاجه كده ايه بتاع لكن في خشونه لا احنا عاوزين الايه الاسلام المقطط كده لكن تقول لي في سبحان الله في ناس عم بيتعاملوا مع الاسلام ده ان هو زي القطه كده هي طيبه كده وتلعب معاها لكن تخربش لا لا لا مفيش خربشه في الاسلام لا يا جماعه ده مفيش دوله محترمه الا وليها قوه تحميها الدوله اللي ملهاش قوه تبقى كلأ مباح للجميع كله يلخبط فيها العدو وال- وال- والح- واللي بيحسد كله صح ليه لان مفيش قوه يبقى الاسلام شرع الله اجل لمنهج على الارض اللي شرعه ده لا يجعل قوه تحميه حاشاه ده هو الحكيم الخبير فبعض الناس بيتعامل دايما مع قوه الاسلام اللي هي ايه انا الاسلام مفيش قوه لا بس احنا عشان اتولدنا في عصر وجيل منهزم مش في جيل الاسياد بتلاقوا واحد امريكي كده يدانه يتكلم لا لا لا احنا ما عندناش القوه احنا احنا دين السلام ودين الحب ودين الوئام ودين الرحمه وئام مين ورحمه مين ماتت وئام من زمان لكن عشان هو شارب العز والفخر الارضي بيقول كده لا أنت من أشرف رسالة أنت تبع أشرف وتنتمي لأشرف رسالة على الأرض فما فيش رسالة نظيفة إلا لازم قوة تحميها آه، ديننا ليس متعطش للدماء ولكن من سولت نفسه أن يتعدى على هذا الدين تقطع يده تشوف النهاردة الدولة النهاردة لو أي حد يعمل فيها اللي هو عاوزه كده تبقى دي دولة تتخرب على طول فلو ما فيش قوة تحمي هذه الدولة بيد من حديد آه ولن تجد مثل قوة الإسلام في العدل قوة عادلة وقوة رحيمة لكن في بعض الناس بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ده وحاشاه ان هو عادي جدا تتاخد حقوقه وطيب يا اخي طيب طب ده يرضي يتضرب هو واصحابه طيبين طيبين اصل هم رحماء طيب اليس الله هو الرحمن الرحيم اليس الله سيعذب الكفار والمنافقين طيب عما يعذب الكفار وال- والمنافقين وهؤلاء لم يعد رحيما حاشاه سبحانه وتعالى هو الرحمن ويعذبهم معنى ده مهم جدا يا جماعه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبايعني على الموت فكل بايع الا الجد بن قيس ده خاف شوفوا جمال عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي ظل يبايع يبايع يبايع هكذا المبايعة بتكون بيد اليمين فالنبي مد ايده اليمين ويبايع بقى. لما كل الصحابة خلصوا راح عمل ايه؟ فأمسك بيده اليسرى وضرب كفا بكف وقال اللهم هذه عن عثمان كأن عثمان يبايع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يد النبي اليسرى أشرف من يد عثمان اليمنى فكانت يد النبي أشرف من يد إيه؟ عثمان وهم بيتكلموا كده وبتاع الإذ مين داخل عليهم عثمان بن عفان يبقى خدوا الأجر وخدوا كل حاجة وعثمان في الآخر خالص إيه؟ مفيش قتال حصل زي مين؟ سيدنا إبراهيم ربنا اختبره فين؟ في ذبح مين؟ إسماعيل طب هو الاختبار كان في الذبح يعني هو الله سبحانه وتعالى كان يريد فعلا ذبح إسماعيل لا فلما أسلم وتله للجبين هو ده اللي كان مراد المراد انك ايه من جوه فاكرين قصة الثلاث الملائكة, الملائكة اللي جم واحد اه اعمى واحد اق وعارفين القصة ديت لما راح للاعمى وقال له اديني من فضلك من فضل الله وبتاع قال له ايه قال له يا هذا خذ ما شئت ودع ما شئت فهذا فضل الله قال له ايه امسك عليك مالك فإني ملك قد أرسلني الله إليك وإن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيه فأحيانا إنك تختبر فين؟ في الاستعداد أحيانا الآباء يعملوها مع أولادهم يقول لك يا محمد الله يكرمك ادي أختك إيه؟ 2000 جنيه مزنوقة وكده هو مش عاوز إنك تدي هو عندك استعداد فيقول لك إيه؟ خلاص يا أبي إيه المشكلة؟ عاوز يا بنت 2000 لا خدي ثلاثة يروح مبتسم يقول له إيه؟ خليهم معاك خد 10000 مني بس وهو كان عاوز يختبرك فين؟ في المبدأ فالله أراد أن يختبر هؤلاء فقدر أن الإشاعة دي تنتشر وأن الخبر ده ينتشر أن عثمان قتل وما قتل فدخل عليهم عثمان وطبعا أصحاب البيعة دول خير أهل الأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم خير أهل الأرض في صحيح البخاري فأنزل السكينة عليهم وآثا- وأثابهم فتحا قريب وكفاهم فخرا أن الله قال فعلم ما في قلوبهم عرف الله سبحانه وتعالى ما الذي في قلوبهم وكان يعلم ولكن ظهر هذا العلم وأتى مين بقى يفاوض النبي لما لقوا أن الوضع صعب جدا بعتوا واحد اسمه إيه سهيل ابن عمرو ده اللي هيروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأخبار دخل سهيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل بالأسماء أول ما شاف سهيل قال لهم إيه سهل أمركم سهل امركم سبحان الله احيانا العربيه بتاعتك تضرب في الطريق كده وتتعطل فتيجي كده تلاقي واحد بعربيه نقل كده راكب يقول لك خير يا فندم فوالله ده العربيه كاوتش ضرب وبتاع فينزل كده تقول له ايه انت اسمك ايه يقول لك فرج آه، سبحان الله فاتى فرج الله سبحان الله احيانا كده بتلاقيها ايه بتيجي كده فقال لهم سهلوا امركم ودخل عليه سهل فقال يا محمد اتيت حتى اعاهدك طب ايه شروط الصلح واحد وضع الحرب بيننا عشر سنوات يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض طبعا شرط مغري جامد جدا عشر سنين بقى ونتفك من الكفار ونشتغل في الانطلاق للدعوة اتنين تاخد واحد خشن خلاص انت خدت واحد حلو خد بقى كل الخشونة من أتى رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه رده علينا يعني لو جالك واحد من مكة ما استأذنش أبوه يا يا أبي أبوه مثلا تستشعر كده مثلا إن أبوه ده يعني سهيل ده أبوه المغير واحد من الكفار يقول له إيه؟ يقول له يا أبي بس أنا رايح أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت هتأذن لي بقى في حد هيأذن؟ اقعد فقال له أي واحد يجي لك بغير إذن وليه ترده إلينا ومن أتى منكم إلينا لا نرده إليكم واللي يجي من المدينة مرتد ما نرجعهوش الشرط صعب جدا الثالث هترجعوا السنة دي مفيش عمرة أن النبي يرجع ومن معه فلا يدخل عليهم مكة والعام القادم عمرة بقى لها ثم بعد كده عمرة القضاء وفي السنة الجاية تيجوا ليه؟ عشان ما يتقالش ان المسلمين هزوا قريش ودخلوا مكة عنوة معلش دي حاجة كده ايه في الكفر بقى انت عارف والكبر بتاعنا وكده فمش هنعرف مش هنقدر ندوس احنا على الكبر والاستعلام فانتوا ترجعوا السنة دي عمر بيسمع الاخبار طبعا انت لا تتخيل عمر من ابيار علي عمال يقول لبيك اللهم لبيك وطول الطريق ده هو كله لابس الاحرام تيجي تقول له احنا راجعين لا وايه كمان مفيش عمره السنه دي كامله وايه كمان ولو واحد جه قسم من النهارده من مكه ترجعهن لا طبعا فعمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بل قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى يعني ايه يا عمر بيقول ايه؟ بيقول مش احنا كده كده اللي تقتل منها يخش الجنة طب ما يلا وقتلاهم في النار قال بلى قال فلما نعطي ففيما نعطي الدنية في ديننا ليه احنا نكون رقم اثنين ونعطي النقيصة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا النبي يقبل من كل واحد اللي النمط بتاعه عمر شديد صح فيقبل النبي منه شدته مش يقول له ايه اه كفرت يا عمر انت كده بالاعتراض ده واضح ان في حاجه جواك لكن النبي يعلم الانطلاقات بتاعت عمر بيقول له ليه ما نعطي الدنيا فقال له ايه يا عمر اني رسول الله فانطلق عمر وترك النبي هو شاف كده ان الحوار قفل هيروح لمين لا اخبر واحد برسول الله وبعمر فذهب الى ابي بكر فقال يا ابا بكر السنا على الحق وهم على باطل قال بلى قال ليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينه قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا عمر بيقول إن أبو بكر مش قاعد مع النبي هو أنت عارف الكلام بالظبط أه سبحان الله الصاحب يا جماعة عما بيقرب بيكتسب من أخلاق الصاحب فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على الرسول بالفتح فأرسل النبي إلى عمر وهم راجعين لما نزلت آيات الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا مكة لسه ما فتحتش هو فين الفتح ده؟ فقال النبي يا عمر وناداه فقرأ عليه الإيه؟ الصورة فقال أفتح هو قال نعم فطابت نفس عمر فعمر يقول بعد كده لا زلت أفعل لهذا أفعالا ده انه يصوم ويتصدق عشان الايه؟ الخشونه والاعتراض ده سبحان الله. ايه اللي هيحصل بعد كده ونهايه الاتفاق ده ايه؟ نختم بيه ان شاء الله اللقاء القادم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم محبه النبي واصحابه والتاسي بهم واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.